لأواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله ثم أما بعد البشريات بتتوالى يا جماعة البشريات بفضل الله نازلة على أمة محمد ورا بعضها بشرى عظيمة جدا جاي لكم بيها الليلة أبشركم بيها وأفرح أمة محمد كلها بيها إن الأهل انتصر على الزمالك الليلة 1-0 ألف مبروك للأهلوية ألف مبروك للتمانين ألف مسلم اللي وقفوا يهتفوا في استاد القاهرة شكلهم لا صلوا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء عشان المباراة الموعودة ألف مبروك لاتحاد الكورة ألف مبروك للاعبي الأهلي والزمالك إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء دي الرساله اللي احنا بادئين بيها دلوقتي غزه 2009 واحنا دلوقتي 2009 غزه احوالها ايه احوالها البيت اللي اكتشفوا فيه البيت اللي اتقصف ومحدش عارف ينجده من الاسعاف او لجان الاغاثه في غزه لان القصف قعد مستمر حواليه واخيرا لما عرفوا انهم يدخلوا فوجئوا ان الكبار اللي في في البيت كلهم اتقتلوا الكبار اتقتلوا واللي ما اتقتلوش فضلوا ينزفوا لغايه ما ماتوا ولم يظل في البيت غير اطفال صغار يمكن ما بيعرفوش يتكلموا فضلوا هم شافوا اهلهم وهم بيتقتلوا وبيموتوا وبينزفوا قدامهم وجثثهم بتتعفن قدامهم وجعانين ومعهمش اي امداد من الطعام ولما فتحوا البيوت لقوا الاطفال بتدور على اكل وشافت كل المناظر المرعبه دي قدامها غزه 2009 خمس اسر ساكنين في بيت واحد يتقصفوا الخمس اسر يموتوا اللي يفضل منهم اطفال من ضمن الاسر بيوتهم راحت اموالهم راحت كل حاجه راحت اهاليهم امهم ابوهم اصبحوا يتامى في لحظات مين للناس دي يا جماعه غزه 2009 القاهره 2009 في هذه الليله احوالها ايه الرياض 2009 الدوحه 2009 وغزه 2009 اخبارها ايه لوحدهم مجاهدي الارض المقدسه واقفين يدافعوا عن حرماتنا لوحدهم مجاهدي الارض المقدسه بيحاولوا بالملاليم اللي في ايديهم ان هم ينصروا الاسلام والمسلمين موضوع درس الليله في غايه الخطوره موضوع درس الليله من غير ما تطبقيه وتطبقه انت لا انت فارس من فرسان الاقصى ولا انت منتمي لهذا الدين انتماء حقيقي ولا فلسطين هتتحرر ولا الدين ده هينتصر ولا بغداد هتتحرر موضوع درس الليله مش التبرع بالمال الجهاد بالمال التبرع بالمال ان انا اطلع 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه الجهاد بالمال ان انا اجهد نفسي اجهد جيبي اجهد رصيدي في البنك اجهد علبه المجوهرات بتاعه مرات الاثرياء اللي مع... اللي متعانه في الدواليب بتاعتهم الجهاد بالمال يا جماعه بدون ما ننفق من مالنا فلسطين مش هتحرر غزه 2009 اب عنده 60 سنه وام عدت او مقربه من ال 60 سنه وابنهم الشاب الوحيد الراجل اللي كان بيصرف على العيله وعلى التسع اخوات بتوعه يتقتل في القصف اثناء القصف وتصبح العائله بلا عائل مين هيصرف عليهم غزه 2009 مجاهدي الارض المقدسه بيحاولوا انهم يحاربوا اليهود بالاسلحه البدائيه اللي في ايديهم والاسلحه بتنفذ والبنتاجون لسه مدن اليهود ب- بالاف الاطنان من الاسلحه غزه 2009 ما هاش سلاح تقاتل بيه ما عندهمش اكل ما عندهمش شرب دول لو اولادك ده لو ابنك لو ابنك الوقت اللي في المستشفى مستشفى الشفاء اللي في غزه ده ايه راح عشان يحارب في غزه راح راح بطنه اتفتحت في القصر لا في مخدر ياخده وهو بيتخيط ولا في الات جراحيه عشان يتعمل له بيها ولا في خيوط جراحيه يتخيط له بيها ولا في مضادات حيويه عشان لو حصل صديد والتهاب مكان الجرح لو ابنك ده الاطفال المولودين اللي ما عادش فيه لبن اطفال في غزه دلوقتي هيرضعوا ازاي اللي بيرضعوا صناعي 47 مخبز في غزه غزه قفلوا كلهم ما عدا اربع مخابز هياكلوا منين الناس بتستغيث لما بيتصل بيهم في التليفونات عشان نطمئن على اخواننا الناس بتستغيث ما عادش عندهم اكل مين اللي هينفق ماله في سبيل الله ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم احنا مهددين بالاستبدال يا جماعه مهددين بالاستبدال ده زي جيل الارض المقدسه اللي موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه وما رضوش ربنا قال فانها محرمه عليهم 40 سنه مهددين بالاستبدال لو ما صرفناش من اموالنا احنا بننفق في ايه والغرب بينفق في ايه اموالنا السار العربي اموال الاثرياء السار العربي اللي جاب القطه بتاعته عمل لها فرح بكذا مليون اخواننا في غزه بينفقوا في ايه لو ما انفقناش عليهم هنخسر ايه حجم المخدرات اللي في بلدنا دلوقتي 14 مليار جنيه ب 14 مليار جنيه مخدرات دلوقتي دخلت ازاي وبتدمر شباب المسلمين ليه ولمصلحه مين يا جماعه غزه ايام ايام احتلال الشام في القرن اللي فات احد الدعاء قام وبدا يلم من الناس فلوس واكل عشان ينصر المجاهدين زي الوقت بالظبط اصل اللي بيحصل دلوقتي في غزه ده تمرين مشهور حصل في الامه بقالنا 200 سنه التمرين ده بيحصل على طول راح لاحد التجار بيلم منه فلوس قال له وانا مالي وانا مالي زي الكلمه اللي على لسان الناس دلوقتي وانا مالي بيقول راح احد معسكرات اللاجئين عشان يوزع عليهم اكل بعد فتره بسيطه لقى واحد بيهرب منه بيبص عليه لقى التاجر اللي ما كانش راضي يطلع اي فلوس قال له يا ريتني طلعت مالي كله لله الاستعمار جه صادر كل المال بتاعي ادي اموال الاغنياء يا جماعه ادي اموال الاغنياء بتاعتنا رايحه لفين انما اموال الغرب التنصير 181 مليار دولار مصروفين في سنه واحده على تنصير المسلمين التنصير الاستعمار امريكا صارفه لغايه دلوقتي 3 تريليون دولار على افغانستان والعراق 3000 مليار 3000 مليار دولار على افغانستان والعراق اموالهم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله بينفقهم الشركات اليهوديه بتستقطع منها الوقت من اجل الحرب على غزه انت ما بتصرفيش ليه انت ما بتصرفش ليه غزه 2009 الوقت النهارده الليله بتستغيث بينا لو ده ابنك لو ده ابنك اللي في غزه دلوقتي ابنك اللي في المستشفى الوقت ومش لاقي علاج بنتك اللي في غزه الوقت ومش لاقي اكل مش لاقي اكل ابنك اللي بيرضع في غزه الوقت ومش لاقي لبن اطفال اخوك اللي في غزه الوقت ومحتاج دم والناس مستعده تبرع بالدم بس مفيش اكياس يتنقل فيها الدم هتعمل ايه ما حدش يقول لي وانا اودي تبرعات فين الدنيا كلها بتودي دلوقتي الجهات الرسميه دلوقتي كلها بتودي هو ده لو ابنك ابنك احتاج احتاج ب... احتاج نقل دم بالليل مش هتلف على كل المستشفيات لو احتاج دواء مش هتلف على كل الاجزخانات لو احتاج اكل مش هتلف على كل المخابز لو ده ابنك 47 مخبز لفيت عليهم مخبز مخبز ما لقيتش عيش زي الست الفلسطينيه اللي وقفت من الصبح 7 الصبح لغايه ما النبطشيه بتاعه الخبز كلها خلصت وما لقتش خبز لاولادها هنصرف امتى يا جماعه ان الله اشترى من المؤمنين منكم انفسهم واموالهم بان لهم الجنه من غير مالك العقد ناقص من غير مالك شروط دخول الجنه ناقصه الذهب اللي في ايديك ده بتعملي بيه ايه دولاب الذهب اللي عندك ال- ال- علبه الذهب بتعملي بيه ايه ذهب ولادك اللي لسه رضع الحلقان والغواش بتاعتهم اما يكبروا بتعملوا بيها ايه رصيد البنك بتاعك بتعمل بيها ايه احنا دلوقتي في امتحان يا جماعه دلوقتي اثرياء العرب اللي بيخلوا باموالهم على الامه 2.5 تريليون دولار بنوك اوروبا خدتها من اثرياء العرب ليه يعني 2.5 يعني 2500 مليار مليار طب ليه خدتهم ازاي قالوا لهم خلاص الازمه الاقتصاديه ما عادش عندنا فلوس ما عناش اعملوا اللي انتوا عايزينه طب باقي عندنا تريليون دولار هاتهم لنا ان شاء الله حين ميسرا نقسطهم لكم تستاهلوا تستاهلوا والله العظيم يا جماعه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ربنا اشترى مالك وانت لسه ما دفعتش خايف عليك خايف عليك من اول ليله في القبر هتعمل فيها ايه خايف عليكي لما ربنا يسالك وانت تحت التراب هتقولي ايه خايف عليك ساعه العبور من على الصراط انك تذل لانك خذلت اخوانك خايف عليك لما يتوزن اعمالك هتلاقي ايه تحطيه في كفه الحسنات لو انت خذلت اخوانك خايف على كل مسلم خذل اخوانه يوم ما يقابل ربنا يوم القيامه ربنا يقول له عبدي استطعمتك فلم تطعمني يا رب انا اطعمك ازاي اخوانك في غزه استطعموك ما طعمتهمش ليه استسقيتك فلم تسقني يا رب اسقيك ازاي اخوانك في غزه كانوا عطاشه واستسقوكي ما سقيتهمش ليه يا يا جماعه ده لو العتاب ده صدر لناس بعد ما دخلت الجنه قلبها يتخلع امال لو صدر لناس بتتعذب في النار لو العتاب ده صدر لينا واحنا في الدنيا من الله قلوبنا هتتفرم من الحسره امال لو صدر لينا واحنا يوم الحساب ما عادش في رجوع عشان نصلح هنعمل ايه لو النداء ده هو صدر لينا من اخواننا في غزه قالوا لنا حرام عليكم سبتونا ليه وشوشنا هتحمر من الخجل امال لو صدر من رب البشر اللي خلقنا وخلقهم ربنا يوم القيامه هيقول لك انا فتحت لك ابواب الجنه ما رضيتش تدخل ليه ما رضيتيش تدخلي ليه ابن مسعود بيقول يحشر الناس يوم القيامه اظمأ ما كانوا قط حلقك هيتقطع من العطش يوميها انصب ما كانوا قط أعرى ما كانوا قط طب ونعمل إيه يا رب عشان نخلص نعمل إيه اسمع بقى فمن سقى لله سقاه الله ومن أطعم لله أطعمه الله ومن كسى لله كساه الله هي دي الصفقة يا جماعة هنعمل إيه يا جماعة احنا في دين واحدة دخلت جهنم بسبب إنها عذبت قطة في الطعام والشراب احنا بنعذب إخواننا مش عايزين نمد لهم يد المساعدة الحقيقية من أموالنا من صلب أموالنا من رأس مالنا مش عايزين نسد لهم المع- المسا... نمد لهم ايد المساعده الحقيقيه الناس هناك بتستغيث من اجل الطعام والشراب في رقبه مين في رقبه مين الجوعانين اللي هناك في رقبه مين الظروف الانسانيه الرهيبه اللي هناك ده احنا بننتمي لدين بغي دخلت الجنه عشان كلب ساته واحنا اخلاقنا يا جماعه ده اللي ساق كلب دخل الجنه رجل وامراه بغي اللي ساق كلب دخل الجنه امال اللي يسقي اخوانه يروح فين ويعمل ايه احنا لازم الليله نعمل حاجه لازم كل حاجه فينا كل واحد فينا يعمل حاجه ما حد انا بتفرج عليها دلوقتي اب وام واولاد واطفال واحفاد كل واحد يعمل حاجه الطفله الصغيره تقوم ذهبها الصغير ده تطلعه لفلسطين انت تقومي حته حتتين ثلاثه اربعه من ذهبك تطلعهم لفلسطين انت ما سمعتيش قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم مش يتحمى عليها في نار الدنيا لا لا لا ده نار تانية خالص مقاييس تانية مش ده ذهبك اللي انت عنديه يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها شباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في صحيح البخاري يتمثل مال في صحيح البخاري يتمثل مال العبد شجاعا اقرع له زبيبتان شجاع اللي هو التعبان اللي ممكن يحارب فارس وهو على الفرس بتاعه من قوته واقدامه اقرع قال لك ان الشعر والجلد بتاع راسه وقع من كتر السم اللي في جسمه له زبيبتان قال لك الزبيبتين السود اللي بين عينيه يا اما نابين هنا هو يغرسهم في اللي ما رضاش يطلع هذا المال يا اما السم بيسيل من على جانبي فمه له زبيبتان فياخذ بلهزمتيه الهزمتين اللي هي حته الرقبه ده يا جماعه اللي هي ده شفتوا اسد لما بيفترس غزاله يقوم ياخد بلهزمتيه الاول ياخدها من رقبتها هناوت الاول كده اهو اهو ياخذ بلهزمتيه يقوم مفترسه من رقبته ويقول له انا مالك انا كنزك انا فلوسك انا فلوسك اللي بخلت بيها عن اخوانك انا كنوزك اللي بخلت بيها عن اخوانك انا المال اللي انتوا بخلتوا بيها عن اخوانكم في الدين وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر اخواننا مجاهدي الارض المقدسه اخواننا في غزه اصمت شعب في العالم اكتر شعب صمت في العالم ولم يرى صمود في مثل هذا صمود هذا الشعب من اجل قضيه الدين وقضيه الاسلام الدم اللي بيسيل ده ممكن يقوموا يثوروا على اخواننا المجاهدين هناك ممكن يقوموا يتشكلوا ممكن يقوموا يطردوهم ممكن يستغيثوا بالعالم ما سمعناش واحد منهم استغاث واحد منهم اعترض واحد منهم اتكلم وبيتقتلوا بس عشان الاسلام شعب عرف قيمه الاسلام وقيمه الدين يا جماعه يا اخواني في الله هنعمل ايه هنعمل ايه عشان دين ربنا سبحانه وتعالى الغرب بينفق امواله كلها في حرب الدين واحنا بننفق اموالنا في ايه في المخدرات وفساتين السواريه وال make up واللهو وال... وال... والملاهي وال... وال... والملاهي land بانواعها والفضائيات واقامه الفضائيات وحفلات الدي جي والحفلات والفرق الموسيقيه وحفلات المطربين وتذاكرها واشتراكات النوادي الغاليه ارقى النوادي في القاهره واسكندريه وباقي محافظات مصر احنا بننفق اموالنا في ايه يا جماعه اموالنا طالعه في ايه اخواننا بيستغيثوا محتاجين اموالنا لازم كل واحد فينا يعمل حاجه لازم لازم تعملي حاجه اوعى تقولي موريش اعمل ايه اوعى تقولي اودي فين عندك ألف لجنه ولجنه بتلم الوقت وفي الوقت حد ما حد ما بيوصلش من الجهات الرسميه قدامنا الوقت ألف طريق ما تقوليش اعمل ايه ده لو ابنك مش هتقولي اعمل ايه يا جماعه الانصار او المهاجرين نقويهم يا اخي ننفق عليهم يا اخي المهاجرين راحوا للانصار معاهم شمال ولا معاهم اي حاجه ناس سايبه بلده رايحه بلد تانية معاش اي حاجه قالوا لهم خدوا نص دمنا ونص مالنا ونص اراضينا ونص نخلنا ونص ثرواتنا اللي طول عمرنا بنحصلها اوهم قدامنا فرصه ان احنا نبقى الانصار قدامنا فرصه ان احنا نكرر تجربه الانصار قدامنا فرصه ان احنا نعرف الدنيا كلها الدين ده فيه مؤاخاه قد ايه قدامك فرصه انك انت تنصر اخوك هنعمل ايه يا جماعه ده ربنا ذكر في القران 8 مرات النفس والمال انفسهم واموالهم ثمان مرات سبع مرات منها جاب المال قبل النفس وجاهدوا باموالهم وانفسهم ما عدا مره واحده بس مره واحده في اخر سوره التوبه سبع مرات النفس قبل المال ليه المال قبل النفس ليه لان المال غالي قوي ممكن واحد يهين نفسه عشان الفلوس ممكن واحد يبقى عنده قلبه سكر وضغطه وذبحه وينزل يشتغل عشان الفلوس ممكن واحد يتغرب ويسيب ولاده اللي بيحبهم بكل ذره في قلبه عشان الفلوس ممكن ممكن عشان الفلوس ولكن ما يضحي سبحان يعني الفلوس غاليه اه ربنا بيقول لك انا ولا الفلوس الاسلام ولا الفلوس ربنا وضعك في امتحان اهو لو كان الامتحان سهل كان المؤمن والمنافق زعم انهم مؤمنين انما الامتحان صعب هتقدر تطلع من ملك هتقدر تطلع من ملك سؤال من الاسئله الكبيره في ورقه امتحان الاخره يا جماعه مالك هتطلع منه ولا لا ابو الدحداح الرسول واقف على تربته وهو بيدفن والرسول بيقول كم من عفق رضاح لابي الدحداح في الجنه ده له شجر كتير في الجنه مش عايزه يتقال عليكي كم من عفق رضاح لك في الجنه لما صهيب الرومي طلع ماله كله لله سابه للمشركين عشان يسيبوه راح الرسول الرسول قال له ربيح البيع ابا يحيى مش عايز النبي على الحوض يقول لك ربيح البيع مش عايز النبي يقول لك ربيح البيع سيدنا عثمان بن عفان لما جهز 300 واحد في جيش العسره النبي قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لو طلعت نص مالك لغزه ما ضرك ما فعلت بعد اليوم مش عايز ربنا يقول ما ضرك ما فعلت بعد اليوم يوم جيش العسره لما عمر بن الخطاب جاب نص ماله ابو بكر جاب ماله كله كل الصحابه جايبين اموال على اموال احد الصحابه معهوش معدم راح اشتغل طول الليل ينزح ميه من الابار عشان يجيب كبشه تمر يتصدق بيها واحنا يا جماعه لو كان النبي حي بين ايدينا دلوقتي وشاف القتلى بتوع غزه كان سكت لو كان الصحابه موجودين دلوقتي اللي فضلوا طول الليل سهرانين يوم تبوك ي- ي- يشتغلوا عشان يجيبوا شويه تمر يتبرعوا بيهم كانوا عملوا ايه يا جماعه ده دي غزه مش تبوك ده ده الارض المقدسه مش تبوك ده دي ارض بيتقتل فيها الوف مش اتنين اتقتلوا في تبوك ده دي ارض فيها مقدساتنا مش تبوك اللي ما فيش فيها مقدسات هنعمل ايه يا جماعه هنعمل ايه هنقف جنب ديننا ازاي انا خايف عليك والله يا حبيبي يا ابي يا امي عايزين الفلوس لمين لاولادكم اولادكم لو انتوا يعني ربنا توفقكم ما حدش هيطلع حاجه والله العظيم يا جماعه انا ياما دخلت في حاجات من دي ياما اول ما الاب يموت ولا الام تموت احنا عايزين ان شاء الله نطلع مش عارف كام ايه وكام فدان وكام الف وكام ايه وعايزين الشيخ فلان عشان يشهد و... سبحان الله ونقول هنبني جوامع وهنعمل ده الناس ما شاء الله على البر اسبوع واحد الجامع يبقى حتة ارض وحد يبنيها اسبوع تاني حتة الارض تبقى ندفع خمسين الف وحد يكمل ثلاث اسابيع عايزين نعمل كل دير قدام اي اي بتاعة مية وبعد شهرين يترمى ومحدش يتابعه انت ه- انت بتبخل بنفسك عن فلوسك وعايز غيرك يطلعها لك بعد ما انت تموت طلع عاين فلوسك ليه عاينه فلوسك لمين محدش هيفتكرك عاين فلوسك لمين وتيجي بعد ما تموت تقول يا ريت يا ريت ايه اذا كنت انت بخلت بقى عن نفسك عايز غيرك يكون يجود بها عليك الحقوا نفسكم يا جماعه الحقوا نفسكم يا جماعه ربنا بيقول وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه هتودي نفسك في داهيه لو ما طلعتش من ملك لغزه ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله الغني وانتم الفقراء لو ما رضيتوش تدفعوا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم عايزه تستبدلي عايزه تستبدلي من الالتزام خالص الرسول عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد بسند صحيح ما من ذهب او فضه يوكى عليه يتقفل عليه كده بالفلوس الا كان جمرا على صاحبه حتى ينفقه في سبيل الله يا جماعه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سن- سنابل في كل سنبله 100 حبه 700 ضعف الراجل اللي طلع ناقه بالحبل بتاعها الرسول قال له ليك 700 ناقه 700 ناقه بال بال بالحبل بتاعها يوم القيامه ياه ياه يا جماعه على الثواب الرهيب ده المراه ذات الشكال لما ما لقتش حاجه تطلعها بعد ما جوزها اتقتل في جهاد الصليبيين وع- و- و- واخواتها طلعت ابنها وقصت ضفيرتها وادتها لواحد من المجاهدين قالت له اعملها الجمل فرسك في سبيل الله انت هتطلعي ايه وطلعت ابنها قالت يا رب اقبل هديتي يلحق باخواله وبابوه ويبقى ذخر ليا في الجنه يا رب وربنا قبل هديتها هتطلعي هديه ربنا ايه هتطلعي هديه لدينك ايه هتعملي ايه عشان دينك وعشان رسالتك صداقتك صداقتك ديت هت- هتخلي ربنا انت ما تعرفش صداقتك دي صداقتك دي لاخوانك هتخلي ملائكه السماء تدعي لك اللهم اعط منفقا خلفا يخلف عليك اه صداقتك دي هتشفي الامراض اللي في بدنك داووا مرضاكم بالصدقه صداقتك لاخوانك في فلسطين صداقتك دي هتقيك من غضب ربنا بسبب ذنوبك في الدنيا مش هيتنازل عليك عقوبه ذنوبات ذنوب صدقه السر تطفئ غضب الرب صداقتك يوم القيامه هتيجي تضللك من الشمس الرهيبه كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه صداقتك الراجل الراجل اللي كان الراجل اللي لما ربنا قال اسق حديقه فلان السحابه مشت وسقط حديقه واحد ايه ده يا رب ده الراجل ده عشان يجيب كميه الميه دي كانت طلعت روحه كانت تطلع روحه انت يا رب يسرت له رزقه كده ليه لانه كان بيتصدق بثلث ماله يعني لو طلعت ثلث مالك ربنا اللي يرتب لك رزقك ربنا اللي يرتب لك رزقك رزقك يبقى بالكرامات تبقى ماشي بالكرامات في الحياه لو انتوا تصدقتوا على اخوانكم رزقكم اللي هيترتب بكرامات من الله عقوبه ذنوبكم هتتعفوا منها في الدنيا في الاخره تصدقنا معشر النساء فان رايتكن اكثر اهل النار حجاب لك من النار حجاب من الشمس يوم القيامه الملائكه بتاعت السماوات بتدعي لك ملائكه الجنه بتنادي عليك في الحديث الصحيح في مسلم كل خزنه باب في الجنه ينادوا عليك اي فلان ه- او اي فل هلم ملائكه بتحبك ملائكه خزنه الجنه بتحبك ربنا بيحبك امراضك مشفيه كل ده صفقه بمالك تقدر تاخد مواقع في الجنه بمالك تقدر تقي نفسك من عذاب رهيب في القبر مش هيقيك منه غير مالك بمالك تقدر تعدي من على الصراط من زلات مش هيعديك من عليها غير مالك يا جماعه الموضوع كبير الموضوع كبير وانا ما عدتش عارف اقول ايه والله يا جماعه ما عدتش عارف اقول ايه ابو بكر خرج من المال اربع مرات فين الصديقه هذه الامه فين الاثرياء الصديقين مش الاثرياء القارونيين اللي بيكنزوا المال وخلاص فين يا جماعه فين اللي شايلين هم الدين وهم الامه فين اللي هيتبرعوا عشان دينهم وعشان اخوانهم في غزه انا يعني يعني خلاص هقول ايه بس لازم الليله كل واحد يعمل فينا حاجه لازم تعملي حاجه لازم تعمل حاجه لموا فلوس يا جماعه عندك مرض طلعي صدقه عشان اخوانك في غزه وربنا ان شاء الله يشفيك المرض اعمل يوم في الاسبوع اعمل حصاله في بيتك لفلسطين انت والاطفال ومراتك تحوشوا فيها باستمرار لفلسطين اعمل يوم في الاسبوع اكلك انت ومراتك يبقى اكل زاهد مقابل ان الفلوس دي تروح لفلسطين وتبقى الامه كلها بهذا المنظر يا جماعه عايزين نتبرع لهم بكل ما نستطيع ال- نقابه الاطباء عامله شغل خطير ما شاء الله لجان الاغاثه الجمعيات الشرعيه عامله شغل رائع ربنا يبارك فيهم انصار السنه كل فروع انصار السنه بادئين بقالهم اسبوع شغل جميل ربنا يبارك فيهم ال- النقابه العام إيه، نقابه الاطباء العرب عامله شغل في غايه الروعه وانا يعني يعني لعل حتى اتصلت باخواننا في نقابه اتحاد الاطباء العرب وقلت لهم انا نفسي يعني نفسي حتى اشوف ال... أ- أ- اروح هناك اشوف ابقى من الارض المقدسه رميه بحجر ان ربنا ييسر يعني اخواننا ما اعترضوش يعني ربنا يبارك فيهم عاملين اخواننا في اتحاد الاطباء العرب مشروع التبرع بالدم هيفضل لغايه الاربعاء مستمر قلت لكم الرقم بتاعهم يا جماعه 0100 76 8 76 5 صفر 100 76 8 76 5 خلاص قلت لكم الرقم بتاعهم تبرع بالدم التبرع بالاموال اللي بيجيبوا البطاطين ام 10 جنيه دي ولا تهمموا الخبيثه منه تنفقون طلعوا لله طلعوا من البطاطين اللي بتضغطوا بقى في بيوتكم اتقوا الله يا جماعه اخواننا في مستشفى احد المستشفيات 120 جريح من غزه بيقولوا عايزين بطاطين في المستشفى بطاطين نتبرع يا جماعه نتبرع باموالنا وبطاطيننا لازم الليله تقومي تعملي حاجه قومي لمي فلوس قوم قوم اتصل بالجو قول لهم انا بكره ان شاء الله هجيب لكم ما تتاخرش اوعى تتاخري اوعى تدوا فرصه للشيطان ان هو ي- يرجعك تاني ولا يضحك عليكي ولا ينيمك تاني قوموا يا جماعه ابو الدحداح لما طلع 600 دخله ابو الدحداح مات والنخل اتاكل وراح والارض راحت والناس ماتت وفضل العفق الرضاح ليه في الجنه هتروح فلسطين وانت هتموت واموالك هتروح وورثتك هيموت والايام هتعدي ومش هيفضل غير اللي انت طلعته لله كمثل حبه انبتت سبع سنابل الحمد لله ان احنا لسه احياء الحمد لله ان احنا لسه عايشين ونقدر ننفذ الصفقات دي الحمد لله ان احنا لسه بايدينا نجاهد ونطلع لازم نجهد انفسنا الليله في المال لازم نجهد انفسنا الليله في التبرع خلاص يا اخواني خلاص يا اختي خلاص يا حبيبتي الصغننه خلاص يا حبيب قلبي خلاص يا ابي يا اخواني في الله لازم نقف موقف راجل نروح نزورهم في المستشفيات مستشفى المعادي مستشفى معهد ناصر مستشفى البنك الاهلي عند كارفور مستشفى العريش المركزي مس- جميع المستشفيات اللي راحوا فيها نتتبعهم ونزورهم ونتبرع ليهم دول ناس خسروا كل حاجه نروح الجهات الرسميه نتبرع ليهم نتبرع بدمنا مرة تانية الرقم 0100 76 8 76 5 نسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله إنه يتقبل هذه الكلمات وإن احنا نتحرك يا جماعة إن احنا نتحرك يا إخواني إن احنا نطلع من دمنا ونديهم نطلع من مالنا ونديهم نتحرك بقى نبرهن لله الصدقة برهان برهان إنك حزينة بلاش الدموع اللي في كل مكالمات الرجالة والستات للشيوخ عايزين شغل عملي طلعي من مالك نبطل بخل يا جماعه من يبخل فانما يبخل عن نفسه انا مش عارف اقول ايه نفسي اقول كلام كتير نفسي اقول كلام كتير ولكن احنا وقتنا خلاص احنا كده يعني يعني وقتنا خلص يا جماعه بنرفع ايدينا لربنا بنسال ربنا اللهم احيي هذه الامه اللهم اللهم احيا هذه الأمة من سباتها اللهم احيا هذه الأمة من مواتها اللهم ايقظ شبابها اللهم ايقظ فتياتها اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم ايقظ رجالها ونساءها وأطفالها وشبابها وفتياتها يا رب اللهم ايقظها حكاما ومحكومين يا رب اللهم ايقظها حكاما ومحكومين يا رب اللهم ايقظها حكاما ومحكومين يا رب ابتعث فيها عبادا عبادا جندا من جنودك يحيون الايمان في قلوب الامه يا رب انصر اخواننا في غزه يا رب انصرهم اطعمهم يا رب اكسهم يا رب اسقهم يا رب انصرهم لا تخذلهم يا رب اكفهم يا رب ايدهم يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته